السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في هذه الليلة الميمونة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم حس معاه ان انت داخل بيت النبي واللي بيتفرج على البرنامج لأول مرة يحس ان هو أول مرة بيتشرف وبيعني بي- بيعلو قدره عند ربنا ان هو داخل بيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم لأول مرة داخل بكل هدوء وأدب وسكينة داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المرة دي لقينا موقف جميل جدا من النبي حب النبي صلى الله عليه وسلم مرة في مرة يدعم لتأسيس بيت مسلم على غرار بيت النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبيكلم أهل العروسة وبيقول لهم وبيوصيهم وصية غالية جدا جدا محتاجين لو عملنا بها في زماننا ده بفضل الله كل البيوت هتتأسس على الطاعة كل البيوت هتتبنى طاعة بفضل الله سبحانه وتعالى فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه بسرعة والحقوا يلا وفاء التعقيب والسرعة فزوجوا إلا تفعلوا لو ما عملتوش وما مشيتوش على وصية النبي إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ارجع للحديث معايا إذا أتاكم من ترضون إيه خلقه ودينه مع إن الخلق من الدين لكن النبي ذكر الخلق يعني منفصلا عن الدين لأن الأمر خطير جدا جدا جدا ممكن تلاقي إنسان ما شاء الله بيصلي وبيقوم الليل وبيزكي وبيعمل حاجات كتيرة جدا لكن في النهاية من الناحية الخلقية تعبان شوية فاحنا بنقول ان الترمومتر الايمان اللي بيوضح مدى كمال الانسان ومدى كمال الايمان في قلب الانسان هو الخلق اللي قال كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا الله اكبر عايز ميزانك يتقل وعايزه ميزانك يتقل اه طبعا اتمنى يوم القيامه لما اجي كده في اليوم اللي ربنا قال عنه يوما يجعل الولدان شيبه اتمنى الاقي كده ايه لبشه حسنات كده ما شاء الله وميزان تقيل الله اكبر النبي بيقول لكم بكل بساطه بحسن الخلق يبقى الميزان تقيل جدا ازاي النبي قال كده قال صلى الله عليه واله وسلم ما من شيء اثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامه من حسن الخلق وان الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم الله أكبر حديث ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول آه ال- ال- إذا كنت عايز تعرف مدى قربك من النبي يوم القيامة في الجنة برضه بحسن الخلق قال ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قلنا بلى يا رسول الله قال أحاسنكم أخلاقا عشان كده لقائنا للادي كما تعودنا أو كما وعدناكم المرة السابقة إن شاء الله يكون بعنوان حوار مع عاقد الجزء رقم 2 واحنا اتكلمنا من 3 4 حلقات وبس فقط خدنا فاصل كده في الكلام عن فتنة الحب وعن وقوع بعض الشباب في فتنة الحب واتكلمنا في الحلقة الماضية عن آه، مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين ابتدينا نكمل المسيرة بتاعتنا يعني مع حبيبنا المصطفى في آه، ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج وحوار مع عقد الجزء الثاني لكن عايزين نقول حاجة احنا هنتكلم عن العقد يعني بنقول الحمد لله العريس وصل ألف مبروك أختنا الفاضلة ربنا يا رب يزوج كل أخواتنا المسلمات بأزواج صالحين قولوا آمين طبعا دي أكتر حاجة بتأمنوا عليها ربنا يبارك فيك يا رب العالمين عايز أقول حاجة صغيرة خالص خلاص العريس وصل والأخت هتتجوز والأخ هيتجوز ما شاء الله السؤال بقى اللي عايزين نسأله يا ترى العريس دوت كفء لهذه الزوجة يا ترى في كفاءة يعني في كفاءة من الزوج دوت للزوجة اللي هو اختارها هو فعلا يعني يليق بالزوجة ديت هو فعلا يستطيع ان احنا نقول او نستطيع ان احنا نقول ان هو كفء لهذه الاخت الفاضلة يستحق ان يتجوزها يعني بالبلدي كده اه عشان كده موضوع الليله دي الكفاءه في الزواج موضوع خطير جدا جدا انا بعتبره من اخطر المواضيع يا جماعه ان يا ترى ال- الزوج ده يصلح للزوجه ديت احنا بناسس بيت مسلم بيت مسلم عشان يبقى ويعيش ويبقى زخر للامه كلها ولغير الامه كنتم خير امه اخرجت للناس قلنا قبل كده ان ديننا لا دين عالمي دين عالمي يعني ربنا سبحانه وتعالى بدأ أول آية في كتاب الله الحمد لله رب المسلمين لا رب العالمين آخر سورة في كتاب الله قل أعوذ برب الناس مش رب المسلمين بس فاحنا ديننا دين عالمي كنتم خير أمة أخرجت للناس فعايزين بيت ما شاء الله بيت مليان طاعة بيت مؤسس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعشان كده بنقول لابد يكون في كفاءة لكن ايه المقصود بالكفاءة قالوا المماثلة بين الزوجين يعني بالبلدي كده الاتنين يبقوا زي بعض طب هل هو ده المطلوب هل المطلوب يبقى الزوج زي الزوجة بالظبط يعني كفاءة في الحالة الاجتماعية والحالة المادية والحالة الثقافية والتعليمية والحالة الجمالية والشكلية والذوقية واللبسية وال... يعني هل مطلوب منه يبقى في كل حاجة هما الاتنين زي بعض هو غني هي غنية هي معاها بكالوريوس طب هو كمان لازم بكالوريوس طب هي مثلا جميله لازم هو يبقى جميل هي عينيها خضراء لازم يكون عينيها خضراء يعني هي شعرها اصفر لازم هو يعني هل هل ده المطلوب؟ ما هو ده اللي عايزين نعرفه الليله دي لان ناس كتيره جدا وقعت ما بين افراط وما بين تفريط ما بين لا لا لا احنا ما تفرقش معانا يا جماعه اي حاجه اهو يعني ايه زي ما بيقولوا ظل راجل ولا ظل حيطه يعني فاهم ازاي لا بس في مشكله ما هو لما حضرتك تتجوزي الحي... ال- الاخ ده تمام فممكن بعد كده ما يحصلش توافق ممكن بعد كده تبقى في مشاكل فيحصل عياذا بالله فراق طب ليه ما بالاول كده نشوف ايه المناسب لينا عشان لما نتجوز يبقى نتجوز صح الناس بيقولوا في أمور الدنيا لما تروح تشتري عربية لازم تنشن صح علشان تعرف تعيش صح ولما تعوز تبني بيت لازم تختار موقع ممتاز بيطل على ثلاث نواصي ويا حبذا لو كان على النيل او على البحر يا سلام حاجه جميله جدا واخد بالك ولازم تكون الاساسات 100% وتختار مهندس صح وتختار عمال صح و- وتظبط دنيتك عشان تعرف تعيش يعني صح الصح زي ما بيقولوا يعني فمن باب اولى بقى ده زواج يعني انت لو عايش في قصر جميل جدا جدا معمول كله بالرخام ومعمول بحاجات يعني جميله جدا واغلى انواع ال ال يعني التحف وال وعايش مع زوجه تعباك انت مش هتكون سعيد في القصر ده نفس الحكايه لو هي عايشه برضه في قصر جميل جدا وعايشه مع زوج تعبها هي مش هتكون سعيده فعشان كده بقول لازم نشوف من الاول موضوع الكفاءه مين يصلح لمين ومين يستحق مين فعشان كده تعالوا نبدا موضوع الكفاءه في الزواج بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم جمهور اهل العلم بيقولوا ايه المطلوب في الكفاءه قالوا مطلوب حاجات كتير جدا مطلوب كفاءه في الصلاح والاستقامه وفي الحاله الماديه ومطلوب في النسب وفي الحريه وفي الحرفه وفي المال وفي كل حاجه لازم يكون في كفاءه يعني بالبلدي كده نقول التوتال المجمل بتاع الرجل ده يصلح تماما لهذه ايه الفتاه الرجل ده يصلح ويستحق ان يتجوزها وفي المجمل واحد تاني لا ما يصلحش بالمره من الالف للياء معلش بكل المقاييس ما ينفعش يتجوز دي واخد بالك مع انه لو جوازها مش حرام لكن مش هيعرفوا يستمروا الحياه مش هتستمر خلينا واقعيين يا جماعه عشان كده احنا انا انا ما زلت على الحياه انا لسه مش هقول ايه المطلوب في الكفاءه هل مطلوب كفاءه فقط في الدين بس ولا مطلوب في الدين وفي الدنيا برضو الاثنين عشان برضو نبقى ايه يعني ايه يعني نبقى عايشين دنيتنا واخرتنا صح فعايز اقول انا ما زلت على الحياه وفي الاخر خالص في اخر الدرس بعد ساعه ونص هقول لكم رايي لكن دلوقتي انا مش هقول حاجه خالص انا ما زلت هعرض اقوال اهل العلم فقط وفي النهايه اقول لك حضرتك رايي ايه في هذه المساله برجح انهي مساله طيب لكن ذهب ابن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من علماء الأمة من السلف ومن الخلف إلى أن الكفاءة المطلوبة هي الكفاءة في الدين والخلق وبس خد بالك يعني معنى كلامهم يجوز للرجل الفقير جدا انه يتجوز واحده غنيه جدا والرجل اللي معهوش شهاده خالص يتجوز واحده دكتوراه دك... واخده دكتوراه ويجوز للرجل اللي عنده حرفه بسيطه قوي يتجوز واحده صاحبه منصب كبير جدا فاهم ازاي وهكذا لكن قالوا لو كان الزوج بقى غير مستقيم مش متدين لا يصلح ولا يكون كفءا لاي امراه مؤمنه ما زلنا لسه عمالين ايه بنحط نقاط كده ولسه في النهايه هنقول الصوره المجمله وايه الراي الراجح في هذه المساله يبقى عندنا كم فريق حبايبي عندنا فريقين فريق بيقول يا جماعه الدنيا دي من فاتة فاحنا مش عايزين كفاءه غير في الدين وبس يعني واحد متدين حتى لو ما حلتوش اي حاجه لو معهوش اي شهاده لو مالوش اسره ولا مكانه اجتماعيه ولا ولا عنده فلوس ولا عنده وظيفه ولا اي حاجه المهم ان يكون متدين وبيصلي والحمد لله وزي الفل وكده خلاص نجوزه وناس تانية بيقولوا لا ده لابد مع الدين وطبعا الاثنين اتفقوا انه يكون متدين يعني مش هنجيب واحد كده يعني ما فيش خالص لا دين ولا خلق وهنقول يلا نجوزه ده ما ينفعش بالمره لا الاثنين متفقين على ان الدين هو الاساس لكن جمهور اهل العلم بيقول مع الدين مع الدين عايزين برضه يكون في تقارب تقارب في الناحية المادية يعني مش شرط مثلا لو هي مثلا معاها 50 مليون جنيه يبقى هو كمان عنده 50 مليون وإلا لو معاها 49 مليون ما يصلحش للزواج لا إنما المقصود يكون ماديا الحمد لله يعني دافيان مريش مش بتاع فراخ يعني اقصد يعني ايه يعني ما شاء الله معاه فلوس واخد بال حضرتك آه، من الناحيه الثانيه في الناحيه الاجتماعيه هي ابوها وزير مش لازم هو كمان يكون ابوه وزير فبس لكن مثلا لما يكون ابوه مثلا مدير عام آه ناظر مدرسه يعني ايه برضه ليه مكانه اجتماعيه فقالوا ينفع انما يعني ما يبقاش بعيده قوي يعني عشان ايه الامور تمشي وعشان الاسر لما تستقبل بعض يقدروا ان هم يتعاملوا مع بعض معامله ما شاء الله راقيه يقدروا يتكلموا مع بعض يبقى في فكر وهم بيتكلموا مع بعض في ما شاء الله الاثنين كلامهم مع بعض على موجه واحده ما ينفعش ابقى راجل راجل عمال بيتكلم في مواضيع عالميه و... وفكر عالمي وما شاء الله و... والتاني عمال بيقول له يعني حضرتك آه، هي الطماطم النهارده بكام يعني فايه فما ينفعش مش هيبقى في اي توافق في الموضوع خالص فلازم يبقى في توافق وفي يعني آه، عقليه مقاربه لبعضها طيب اللي قالوا ان الكفاءة في الدين بس استدلوا بايه؟ استدلوا بايات المولى عز وجل يقول والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ويقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فالإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة بيقول لك الآية ديت نص في إن الكفاءة لا تعتبر في الحسب والنسب بس لا بتعتبر في الدين وذلك ان ان سبحان الله في عهد النبي وما صلى عليه صلى الله عليه وسلم موالي ناس موالي يعني كان عبد اعتق فبيسمى مولى المولى تزوج من حرائر قريش يعني زيد بن حارثة كان مولى من الموالي وتزوج زينب بنت جحش يعني آه، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم الحسيبة النسيبة القرشية الجميلة الوضيئة التي يتمناها كل حسيب ونسيب في قريش كذلك أيضا آه، سالم مولى أبو حذيفة تزوج من فاطمة بنت الوليد بن عتبة كذلك المقداد بن الأسود تزوج من ضباعة بنت الزبير كذلك سيدنا بلال آه، بلال الحبشي رضي الله عنه وارضاه تزوج من أخت عبد الرحمن ابن عوف وموسى عليه السلام لما ذهب إلى الرجل الصالح من أهل مدين زوجه ابنته رغم أن سيدنا موسى في الوقت ده كان إيه يا جماعة كان فقير جدا مطارد آه، معوش أي حاجة بالمرة عليه السلام خائف جدا وحيد جائع عريان أنكحه ابنته لما تحقق من ديانته قالت يا أبت استأجر ركزوا معايا بقى إن خير من استأجرت إيه ركز معايا ما قالتش إيه الغني ال- العظيم صاحب المنصب والجاه قالت إيه إن خير من استأجرت القوي الأمين الله أكبر قوي وأمين قال لها وما أدراك بقوتي قالت له حمل حجرا لا يستطيع أن يحمله إلا عشرة من الرجال الأقوياء طب وأمنته قال لا قالت له لما جيت أ- أ- أدله على البيت عشان يجي لك قال لي لا ما تمشيش قدامي امشي ورايا حتى لا تأتي الريح فتكشف ثوبك فأرى ما لا يحل لي واحذفي لي بحصاة عايز أنا أمشي يمين احذفي لي حصايا في اليمين أمشي شمال اه، اه، عصا- حصايا الناحية التانية أمشي قدامي ارميها لي من فوق إنما ما تمشيش قدامي عشان ما يجوزش ما يجوزش ليه إن أنا أبص على حاجة لا تحل لي فلما علم الرجل ديانة سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى في الوقت ده لم يكن قد أرسل لسه ما بقاش رسول عليه الصلاة والسلام لكن الرجل لما لقى هذه الديانة والخوف والمراقبة والخشية و- والأخلاق دي كلها قال بس خلاص هي بتقول يا أبا تستأجر فهو رد عليها ليه قال إني أريد أن أنكحك مش مش ديت لا لأنه ممكن ما يكونش عايز دي ممكن يكون عايز التانية قال اللي زي ده عريس ما يتفتش ما, ما, ما يتسابش أبدا شوف قد إيه فعشان كده أوسع له المجال للاختيار إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين طب ده جاي جائع ووحيد و- وعريان مش عريان لأنه مش لابس لبس يعني لبسه مقطع واخد بالك وال- والنعل اللي في رجله خلاص داب فقال له ايه على ان تاجرني ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك الله اكبر بيقول له كل اللي هتعمله ان انت ترعى الغنم عندي وت- وتشتغل عندي ثمان سنين وهو دوت مهر بنتي لانه عارف انه معهوش مهر ولكن عايز يجوزه لانه ما- مش ممكن يسيب واحد زي سيدنا موسى عليه السلام خدت بالك المسألة عاملة ازاي يا جماعة؟ فعلى طول سيدنا موسى هو بيقول له فإن أتممت عشرا فمن عندك لو حبيت تكملهم 10 سنين يبقى جزاك الله خيرا ده كرم أخلاق منك وطبعا لازم يكون سيدنا موسى على أعلى درجة من كرم الأخلاق ده رسول من أولي العزم الخمسة عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم ما تصلوا عليهم صلى الله عليهم جميعا وسلم تسليما آه، كثيرا فشاهد في الموضوع ان هم قالوا لا الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين والدليل على كده كمان قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العصماء الجميلة بمنى أيام آه، في, آيات- في أوسط أيام التشريق لما قال يا أيها الناس إن ربكم واحد والحديث رواه أحمد بسند صحيح إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى هو ده مصداق قول المولى عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم وده بيفكرنا بالموقف الجميل اللي رواه الإمام ابن الجوزي في زاد المسير لما ذكر دخول النبي في مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأمر سيدنا بلال أنه يطلع فوق الكعبة ويؤذن فقام سيدنا بلال الله أكبر الله أكبر فوق الكعبة وإذا برجل اسمه عتاب بن أسيد بيقول أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن فوق الكعبة وفي الحديث أو رواية تانية بيقول عتاب بن أسيد إيه بيقول الحمد لله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى هذا اليوم يعني بيقول أبويا لو كان عايش لحد ما يشوف بلال فوق الكعبة بيؤذن ده كان جاله شلل الأطفال الأطفال يعني ده كان مات فيها فمزاج فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله أكبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث رواه البخاري جميل جدا لما واقف وسط الصحابة فمعدي رجل غني جدا وصاحب شارة كده جميلة وراكب فرس حلو فقال ما تقولون في هذا عارف حضرتك مثلا لو كنت واقف كده في وسط تلاميذك لو انت راجل داعيه وبعدين واحد معدي راكب عربيه شبح بتقول لهم ايه رايكم في الراجل ده؟ فالصحابه عملوا كده قالوا حري ان تكلم ان يسمع هو إن نجح أن ينكح اللي عايز يتجوز كل الأبواب تتفتح له خد بالك هو إن تكلم أن يسمع وإن شفع أن يشفع سكت النبي ولم يعلق وشويتين عبد راجل فقير وبسيط جميل يا رب احشرنا في زمرة المساكين يا رب العالمين ده حبيبنا اللي كان بيدعي بالدعوة ديت الجميلة دي يقول اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يا سلام لما تكون متواضع كده وتذل نفسك وتنكسر لله سبحانه وتعالى ربنا يرزقني وإياكم لذة الذل والانكسار بين يدي لا يا رب العالمين لذة عظيمة جدا شوف هتدخل على الله سبحانه وتعالى من أبواب كثيرة هتلاقي زحام شديد جدا من باب الصلاة مليارات من باب الزكاة مليارات من باب الحج ملايين ما شاء الله تيجي تخش على الله أو تدخل على الله من باب الذل والانكسار هتلاقي ناس قلة قليلة يا رب يا رب اجعل جمهور ليلى في بيت النبي من من النوع ده ان ربنا يكرمنا نخش كده الجنه من باب الذل والانكسار ربنا يا رب يرزقنا اياكم لذه الذل والانكسار فالشاهد عدى راجل بسيط كده وفقير فاول ما عدى فالنبي قال ما تقولون في هذا قالوا حري ان تكلم الا يستمع اليه لو اتكلم محدش هيسمعه وان نكح الا ينكح ده مين يجوزه يعني ده غلبان يعني ما حلتوش حاجه وان شفع الا يشفع يقوم النبي بقى يصلح لهم بقى ايه المقاييس والمعايير ده ميزان البشر تعالوا شوفوا بقى ميزان رب البشر قال لهذا الرجل الفقير البسيط دوت لهذا خير من ملء الارض من مثل هذا يا سلام المساله لا بالغنى ولا بالجاه ولا بالصيت ان اكرمكم عند الله اتقاكم المساله خلاص اتحسمت بفضل الله سبحانه وتعالى اذا يجوز للفقير انه يتجوز غنيه يجوز ايه الحرام في كده يجوز لواحد صاحب منصب بسيط يتجوز واحده صاحبه منصب كبير يجوز يجوز لواحد من عيله بسيطه على قدها يتجوز واحده من عيله كبيره يجوز لكن ممكن تحصل مشاكل ممكن واخد بال حضرتك وممكن تحصل مشاكل كبيره وممكن تحصل مشاكل كبيره قوي يعني الجوازه ديت فيها كده مشكلة فيها مشكلة من جهة الحق نقول ان يجوز يحصل الجوازة دي يجوز يا جماعة ما فيهاش حاجة لا عيب ولا حرام بشرط ان يكون اهل الزوجة موافقين والزوجة تكون موافقة وراضية وما فيش مشكلة خالص لكن في ضوابط معينة عايزين نقولها بس في الآخر لكن عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن الجوازة اللي زي ديت يعني محفوفة بمخاطر إن الزوجة ممكن في لحظة نرفزة كده تطلع زربونة هندي كده وتقول له أنت كنت تحلم إنك تتجوز واحدة زيي فيحصل مشكلة فالراجل ممكن يتأذى وممكن يحصل فراق يا ربنا يا رب يحفظ جميع بيوت المسلمين تعالوا نكمل الموضوع الجميل ده بتاع الكفاءة ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل ربنا يجمعنا وإياكم على خير دايما يا رب العالمين تعالوا نشوف رأي اللي بيقوله يعني الكفاءة لا تعتبر إلا في الدين وبس ما دام عنده دين وعنده خلق خلاص على بركة الله يلا نتمم العقد ويلا نتمم الزواج وبعدين احنا قلنا ده رأي مين ده رأي عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وعدد كبير جدا من الأئمة الكبار لكن عايز أقول حاجة ان احنا قلنا يا جماعه ان ان الجواز لو ما كانش فيه احنا لسه ما قلناش راينا في المساله يعني لو الجواز لو ما كانش فيه تكافؤ في بعض الامور الدنيويه بعد الامور الدينيه ممكن يحصل مشاكل وهنقول المساله بتيجي ازاي لكن عايز اقول ان بعض الائمه قالوا لا الكفاءه في الدين والخلق كفايه والحمد لله رب العالمين وناسس بيت مسلم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كفايه علينا وربنا يبارك وندي مثالين ببساطه كده لما آه، سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه واسعه كما اورد ذلك الامام الذهبي في آه، سير اعلام النبلاء والامام ابن كثير في البدايه والنهايه يعني وغيرهم من الائمه ان سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه واسعه كان عبد الملك بن مروان اللي هو امير المؤمنين في الوقت دوت كان عرض عليه انه يجوز بنته بنته يجوزها من مين يجوزها من ابنه اللي هو مين اللي هو الوليد بن عبد الملك اللي هو بعد كده اصلا هيبقى امير المؤمنين فأي شرف أعظم من هذا راجل بيحكم 26 دولة وبيقول لحضرتك أنا عايز بنتك لابني ورغم ذلك سعيد بن مسيب رفض واستغرب عبد الملك بن مروان لدرجة أن المسألة تطورت قوي وبعت من يعني يتوسط ما بينهم ورفض برضه وخدوا عنده جلده 100 جلدة بس بسبب موضوع تاني خالص الموضوع يطول يعني لكن يعني تلكيك زي ما بيقولوا يعني جلده 100 جلدة ورفض برضه وجوزها لمين يا جماعة جوزها لطالب علم فقير جدا جدا كان بيحضر الحلقة بتاعته اسمه كثير بن أبي وداع وداعة كثير بن أبي وداعة رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام غاب أربع خمس أيام عن مجلس شيخه وأستاذه اللي هو سعيد بن المسيب فقابله سعيد بن المسيب أين كنت يا كثير؟ قال ماتت زوجتي فكنت أدفنها يعني وكم يوم كده حزين عليها فسعيد بن مسيب رحمه الله رحمه الله قال له يعني هل استحدثت زوجا غيرها جوزت واحده ثانيه قال من يزوجني يا ابا محمد ابو محمد دي كنيه سعيد بن المسيب قال من يزوجني يا ابا محمد وانا لا امتلك من الدنيا سوى درهمين او ثلاثه فقال سعيد بن المسيب الا ان فعلت انا تفعل يا كثير قال او تفعل يا ابا محمد انت ممكن تجوزني بنتك على درهمين وعبد الملك بن مروان امير المؤمنين طلب منك انك تجوزها لابنه الوليد بن عبد الملك ورفضت قال افعل فقام سعيد بن المسيب وقال أحمد الله وأستعين وأستغفر وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد زوجتك إياها على درهمين طبعا كثير بن ابي وداعه من شده الفرح بيقول فانطلقت وايه واقدامي تسابق الرياح وفي اليوم دوت كان كثير كان صائما راح البيت يا جماعه واول ما دخل البيت سمع اذان المغرب فاراد ان يعجل بالافطار بسرعه كده حاجه خفيفه كده على مقصن زي ما بيقولوا عشان دي سنه النبي عليه السلام التعجيل بالافطار وتاخير السحور فالمهم كان الافطار بتاعه يا جماعه كان عباره عن ايه كان عباره عن خبز وزيت فخد الخبز والزيت يا دوب كان لقمه ولقمتين كده وفجاه سمع الباب بيخبط فقال من فقال سعيد قال ففكرت في كل سعيد أي واحد اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب ليه يا كثير قال فإنه لم يرى منذ أربعين سنة إلا ما بين البيت والمسجد ما بيروحش غير بيته ومسجده قال ففتحت الباب فإذا هو سعيد بن المسيب فقلت يا شيخي هل لا أخبرتني حتى آتيك فقال لا مثلك أحق أن يؤتى شوف تواضع العلماء ما شاء الله قال مثلك أحق أن يؤتى ثم قال له سعيد بن المسيب يا كثير علمت أنك شاب عزب أنا عارف إن أنت يعني كنت متجوز وزوجتك ماتت والإنسان لما يكون متجوز زوجته تموت أو يطلقها لا يستطيع أن يعيش بلا زوجة فكرهت أن تبيت ليلتك هذه إلا ومعك زوجتك وراح مطلع بنته كانت مستخبية ورا ظهره وشادد دراعها كده وراح مدخلها الدار وراح قافل الباب وراح ماشي ما قالوش يا كثير يعني الحمد لله أنا أنا طلعت كويس جدا معاك اهوت تمام و... وطلعت اب large ومش large وبس ده 3 X large يعني انا سايب لك زوجتك اهي والدنيا حلوه وجميله بس لو سمحت بس امضي على الورقه فاضيه وبعدين نبقى نتفق بعد كده على القايمه والمؤخر وال... والذي منه يعني واخد بالك ابدا ما عملش حاجه من الكلام ده كله حط بنته ومشي يقول كثير فلما اغلق الباب ورأتني تلك الفتاه طبعا زوجته هو ابوها مجوزها قال فسقطت من الحياء الله يرحمه كان حلال وزي الفل يعني سقطت بالحياة أول ما شافت راجل أول مرة تشوف راجل غير أبوها فأول ما شافت راجل وراحت إيه أغشي عليا وده من رحمة ربنا لأن كان كثير من الوداع كان بياكل خبز وزيت طبعا خبز وزيت ليلة الدخلة فلما الزوجة تفاجأ بليلة الدخلة فيها خبز وزيت أمال بعد كده هناكل إيه كراتين فالمهم يعني إيه فراح على طول مخبي الخبز والزيت وطلع فوق سطح البيت وراح منادي على واحد جاره وقعد ينادي عليه يا فلان ليه بينادي عليه عايز يقترض منه أي مبلغ فأم كثير بن أبي وداعة كانت موجودة عند أم هذا الشاب في الوقت ده فراحت طالعة سمعت صوت كثير قالت ماذا بك يا كثير قالت تزوجت يا أماه وأردت أن أقترض جزءا من المال قالت تزوجت يا كثير ما شاء الله وجهي من وجهك حرام إن قربت منها قبل ثلاث يعني أنت يعني يعني وشي من وشك حرام بس لا أنا أمك ولا أعرفك بالبلدي كده لو قربت لها قبل ثلاث أيام حتى أزينها وأجهزها لك خدتها وزينتها وظبطتها وما شاء الله وصنفره ودوج وش اول وش تاني خلت الزوجه ما شاء الله زي الفل وراحت زفاها لكثير من ابي وداعه دخل بها كثير من ابي وداعه يقول فاذا هي من اجمل النساء ومن أتقى النساء ومن أعلم النساء بحق الله وبحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحق الزوج قال فبت معها بأنعم ليلة فلما أصبح الصباح أردت أن أذهب إلى مجلس أبيها سعيد بن المسيب كي أتعلم العلم فقالت إلى أين أنت ذاهب يا كثير قال إلى مجلس أبيك سعيد بن المسيب لأي لكي أتلقى العلم قالت لا اجلس أنا أعلمك علم سعيد بن المسيب ما شاء الله الله أكبر ده كان آخر إنتاج المصنع بعدها قفل مفيش بقى الصنف ده مش موجود خالص يعني فالمهم بعد شهر كامل قاعد يتلقى العلم على يد بنت سعيد بن المسيب راح مجلس أبيها سعيد بن المسيب وكان قاعد في وسط الحلقة بتاعته فلما انصرف طلاب العلم اقترب كثير من أبي وداعة من سعيد بن المسيب فسعيد بن المسيب ضحك معه وقال كيف حال هذا الإنسان قلت بخير حال يا أبا محمد حال يسر الحبيب ويسوء العدو فدفع إليه سعيد بن المسيب عشرين ألف درهم وقال استعن بها على عيشك مع ابنتك الله أكبر يعني جوزه بدرهمين واداله 20 ألف درهم علشان يتجوز عشان يستعين بيها مع حياة في حياته مع ابنتي يا سلام طبعا كل الشباب اللي قاعدين قدام دول يقول يعني يا ربنا ما يرزقناش بحما جميل بالمنظر ده صح كده يعني اهو لسه بيقولها برضه يعني فل يعني ما ربنا ما يرزقناش بواحد زي دوت كده او اربعه ونتجوز بناتهم ونكمل الكتيب يعني الدنيا تبقى جميله قوي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين تعالوا نشوف المثال الثاني بسرعه كده كان في رجل جميل جدا وطيب وأمين جدا اسمه المبارك اسمه إيه؟ المبارك الرجل ده كان بيعمل عند رجل صالح اسمه نوح بن مريم نوح بن مريم ده كان عنده مزارع جميلة جدا فطلب من المبارك انه يروح يتابع المزارع ويطمن عليها ويراعيها ويحرسها يعني فقعد هناك حوالي 3 4 شهور وبعد 3 4 شهور نوح بن مريم حب انه يروح يطمن على المزارع بتاعته فلما راح هناك كان معاه بعض الضيوف فاول ما وصل نادى على المبارك قال يا مبارك ائتني ببعض العنب الحلو وبعض الرمان الحلو فراح جايب له عنب آه لسه طعمه ممرر وبرضه رمان برضه لسه مستواش فقال يا مبارك ألا تعلم الحلو من الحامض قال يا سيدي ما أرسلتني لآكله ولكن أرسلتني لأحفظه أنا لا دقت طعمه ولا أعرف طعمه أصلا فاستغرب قال له يعني معقولة بقى أنت ما أكلتش منه خلال 3 أربع شهور يا راجل ده اللي شغال في محل دلوقتي يقول لك يعني عفوا يعني المثل المعروف يقول لك ده طباخ السم لازم يدوقه يبقى شغال مثلا على فاترينة سندوتشات ياكل النص والتاني يبيعه وياخد بال حضرتك ويعني واللي بيبيعه يعني ممكن كمان يعني يحط نصه في جيبه يبقى جزاه الله خيرا يخلي الراجل بعد كده صاحب المحل يبيع هدومه يعني يعني ايه زي ما بيقولوا كده والله ما قصر يعني الشاهد في الموضوع قال له يعني ما أكلت منه قال له والله ما ذقت منه شيئا فحس ان هو ممكن يكون مش صادق فراح سأل الجيران قال لهم أما رأيتم هذا العبد المبارك يأكل من البستان قالوا لا والله ما رأيناه يأكل شيئا من البستان قط فعرف ان هو قدام إنسان ما شاء الله فعلا أمين فقال يا مبارك أريد أن أستشيرك في أمر هام في حياتي قال ما هو يا سيدي قال ابنتي الوحيدة أنت تعلم أني لا أملك إلا بنتا واحدة وأنا غني وثري وعندي فلوس وقد تقدم لها فلان وفلان من الأعيان والناس بقى الأفاضل الكبار يعني فيا ترى لمن أزوجها فقال له المبارك يا سيدي إن اليهود كانوا يزوجون من أجل من أجل المال وإن النصارى يزوجون من أجل الجمال وإن العرب يزوجون من أجل الحسب والنسب وإن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم يزوجون من أجل الدين والخلق فمن أي الفرق أنت فزوج ابنتك قال بل أنا خلف النبي وأصحابي ولن أزوج ابنتي إلا من رجل على دين وخلق ووالله ما رأيت أدين ولا أفضل منك يا مبارك فأنت حر لوجه الله وقد زوجتك ابنتي فعفى المبارك عن رمانة من البستان فساق الله إليه البستان وصاحبة البستان فتزوجها فأنجبت له ابنا مباركا ملأ الدنيا فقها وعلما وزهدا وورعا وتقوى وخشية وخلقا وهو شيخ الاسلام عبد الله ابن المبارك جواز حلو قوي قوي لما بيكون فعلا ماشي بشكل كده يرضي ربنا وعلى هدي نبينا صلى الله عليه واله وسلم تعالوا نقف بقى وقفه لطيفه يبقى اذا احنا قلنا يا جماعه احنا قدام فريقين من اهل العلم فريق بيقول لا لابد من الكفاءه تكون في الحسب والنسب والدين والخلق والمال والمنصب وكذا وكذا يعني في كل حاجة علشان يبقى في توافق من الناحية الاجتماعية والثقافية والمادية والمكانية والعلمية و- و- والدينية وفريق بيقولوا دول جماهير أهل العلم ودول عفوا عبد الله بن عمر ومجموعة من أهل العلم بيقولوا لا الكفاءة المعتبرة في الدين والخلق وبس وأي حاجة تانية ممكن نتغاضى عنها موضوع المال ممكن نتغاضى عنه موضوع المكانة الاجتماعية نتغاضى عنها طب تعالوا بقى ننزل على أرض الواقع شوية عايز أقول يا جماعة ربنا لما شرع الزواج شرعه لكي يكون في ديمومة يعني إيه يستمر يستمر زواج على التأبيد ما ينفعش إن أنا أتجوز وإلا يبقى زواج متعة ما ينفعش إن أنا أتجوز لمدة شهر او اتجوز لمده اسبوع لا انا بتجوز عشان تستديم العشره ما بيني وما بين زوجتي هنعيش مع بعض العمر كله وربنا يجعلها زوجتي في الجنه واخد بالك سبحان الله يعني وده بيفكرني بواحد كانت زوجته كانت يعني منكده عليه على الاخر ومريان نجوم في عز الظهر فالمهم كان عمال بيشتكي للناس فكل ما يشتكي يقولوا له طب ما تطلقها قال لهم انا بضحي عشانكم يعني انتوا بتتكلموا على ايه؟ ما انا لو طلقتها واحد فيكم هيبتلى بيها فيدعى عليا فانا مخليها عندي كده يعني ايه للذكرى الجميله يعني فضل بقى طول الليل بقى يصلي ويدعي و- و- لحد اما ربنا اكرمه وماتت فراح عشان يدفنها فجم معاه بقى زملائه وهم رايحين يدفنوها بقى وكده فبعد ما دفنها وسوى التراب عليها وقف قوي ايه هو طبعا ايام ما كانت عايشه ما كانش صوته بيطلع خالص يعني كان شغال silent واخد بالك او vibration يوم ما يعني فاهم ازاي فلما ماتت ففتح صوته على الاخر وقال اشهد الله انها طالق طالق طالق فواحد قال له يعني انت جاي دلوقتي بعد ما ماتت تطلقها ينفع تطلق واحده ميته قال له ما انا خايف ربنا يجمع بيني وبينها في الجنه يبقى لك الدنيا واخره فقلت ايه اخلص الموضوع من دلوقتي صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم فالشاهد في الموضوع ان الزواج الاصل فيه ايه انه يكون ايه مؤبد زواج دائم فلا يصح بحال من الاحوال او مش عايزين نقول لفظ لا يصح يعني الافضل ان لما يجي يحصل جواز ما ينفعش يا جماعه ان زوج يتقزز من زوجته يتأفف يتضايق منها يكون مش طايقها يكون مش مش حاسس ان دي مناسبه ليه والعكس برضه ما ينفعش تكون الزوجه تقول معقوله بقى انا يعني اصوم اصوم وافطر على بصله يعني زي ما بيقول المثل المصري واخد بالك فطبعا تفضل طول عمرها تلوم نفسها على البصله تا- واخد بالك فشايف الموضوع لا وكمان في مشكله تانية ان ممكن الاولاد هم عندهم اربع خمس ست سنين يسمعوا الام وهي بتقول للاب انت مش تحمد ربنا ان انا رضيت ووافقت ان انا اتجوزك هو انت كنت تحلم ان انت تتجوز واحده زيي انت ما انتش عارف نفسك انت مين وانا مين انت مش انت نسيت انت كنت ساكن فين وانا كنت ساكنه فين ولا نسيت انا كنت واخده شهاده ايه وانت وانت عارف طبعا ايه يعني لما بتحصل ال- الزربونه الهندي ممكن يحصل ايه يعني ال- الشريط كله يتمسح يعني شريط الاحسان كله يتمسح ربنا عافينا وعافيك فالشاهد في الموضوع ان الزواج بدون كفاءة دنيوية هو صحيح لكن معرض للخطر في مشكلة مهدد بالفشل زي ما بيقولوا وعشان كده فريق من العلماء قالوا لا اللي هم جمهور أهل العلم قالوا لا الكفاءة مش دين وخلق بس الدين والخلق ده الأصل اللي ما اختلفش عليه اتنين لا جمهور أهل العلم ولا غيرهم من العلماء الاتنين ما اختلفوش لازم يكون الزوج عنده دين وخلق ده حاجة مفروغ منها لكن خلافهم في حتة هل ممكن أو يعتبر الكفاءة أيضا في المال والمنصب والمكانة الاجتماعية إلى غير ذلك ولا لأ الحقيقة إيه، لما نزلنا على أرض الواقع بنقول لابد من مراعاة الأحوال دي يا جماعة لأن فعلا بتحصل مشاكل طب تعالوا نشوف بعض الناس بيقولوا على اعتبارات الكفاءة, الكفاءة في الزواج في السن مثلا وفي موضوع المال وفي موضوع المنصب الاجتماعي هم بيقولوا إيه والرأي المخالف بيقول إيه يعني على سبيل المثال بعضهم يقول لك اه طبعا يجوز ان هو يتجوزها تمام ويكون في فرق في سن كبير جدا جدا جدا ايه المشكله ان شاء الله حتى يكون فرق 40 سنه وبعضهم يقول لا لازم يكون فرق بسيط وبعضهم يقول لا يكون فرق حتى وسط وبعضهم يقول المساله متروكه على ايه على الاحوال الاحوال ازاي يعني هديك مثال بسيط خالص حديث رواه النساء باسناد حسن ان سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابو بكر الصديق راحوا اتقدموا هما الاثنين طبعا في ايام مختلفه يعني كل واحد فيهم طلب فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي رفض قال لهم إنها صغيرة فلما خطبها علي بن أبي طالب وافق النبي وزوجها من علي لأن السن متقارب خد بالك في حين بقى في المقابل في المقابل الله طب ما النبي اتجوز أمنا عائشة وكان الفرق ما بينهم على الأقل 45 سنة واضح؟ وقبل كده اتجوز أمنا خديجة وكانت هي أكبر منه ب 15 سنة يبقى إذا القاعدة هنا إيه؟ هي الراحة النفسية وإذا كان في إمكانية للزوج إنه يتجوز واحدة في سن معين وهيقدر يراعيها ويديها حقوقها ويعيش معاها حياة ترضي ربنا فلا بأس فلا بأس فبعضهم بيقول لا لازم يكون الفرق بسيط جدا ثلاث سنين خمس سنين عشر سنين بالكتير وبعضهم بيقول لا المسألة خاضعة لارتياح البنت أو الزوجة وارتياح الشاب اللي هيتجوز ممكن يكون الفرق ما بينهم 20 سنة 30 سنة وهو بيستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى يديها كل حقوقها ومعيشها أجمل حياة ومخليها سعيدة جدا جدا وممكن تتجوز واحد قدها أو أصغر منها أو أكبر منها بسنتين ويعذبها ويوريها النجوم في عز الظهر يبقى مسألة خاضعة لإيه؟ لمدى الارتياح الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف واحنا عارفين ان سيدنا عمر بن الخطاب تزوج ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب وكانت صغيره جدا جدا جدا تكاد تكون من سن احفاده مش اولاده كمان خدت بالك المساله عامله ازاي طيب بعض الناس بيقولوا برضو بالنسبه بقى مش موضوع السن بقى يبقى اذا موضوع السن احنا اتفقنا ان الاصل بيقولوا ان يكون السن متقارب لكن المساله برضو مفتوحه على ايه بناء على الارتياح وبناء على قدره الزوج في زوج ما شاء الله يبقى عنده مثلا 50 سنة وصحته زي شاب عنده 30 سنة وفي واحد عنده 30 سنة وتقدر يعني تقول الله يرحمه واخد بالك يعني يعني تحس ان هو خلاص يعني ايه متهالك ضايع خالص صحيا وبدنيا وعقليا وماديا وكل حاجة إذا المسألة بتتوقف على الشخص نفسه ممكن تقبل هذه المسألة لو كان سن حتى لو كان كبير ولكن في توافق روحي وجسدي ومادي بين الزوج وبين الزوج طيب بعض الناس بيقولوا لازم يكون في كفاءة مادية ايه الدليل على كده قالوا حديث صحيح رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس انها جاءت الى النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله خطبني معاوية ابن ابي سفيان وخطبني ابو جهم واحد اسمه ابو جهم والتاني معاوية بن ابي سفيان اتجوز مين يا رسول الله النبي قال لها لا ده ولا ده خدوا بالكم بقى وده الكلام ده مفيش مفيش حاجه لان من ضمن المباحات في ذكر الانسان بمثل هذه المسائل مباحات ان احنا نذكره عند سؤال الناس عن الزواج فلان بيسالني اجوز بنتي من فلان فاقول له لا ليه انا اعرف انه بيشرب خمر بس مش لازم اقول له ده بيشرب خمر وبيعمل كذا وبيسوي كذا لا اذكر له عله واحده عله واحده تمنع الزواج خلاص لا داعي ان انا اخوض اكتر من كده شاهد في الموضوع النبي عليه الصلاه قال لها اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه دي لها معنيين لا يضع عصاه عن عاتقه معناها انه كثير السفر والمعنى الثاني ان هو كثير الضرب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه يعني ايه يعني اما ان هو على طول مسافر فهيسيبك قاعده في البيت لوحدك واما ان هو لا يضع عصاه عن عاتقه ان هو بيضرب النساء كثيرا وفي الحالتين اسوأ من بعض يا اما يسيبك لوحدك يا اما يضربك واما معاويه لفظ الحديث وأما معاوية فصعلوق لا مال له ما عندوش فلوس ثم قال لها انكحي أسامة بن زيد فوافقت على زواجها من أسامة بن زيد وسعدت معه سعادة عظيمة يبقى إذن هنا بيقولوا لا بد من الكفاءة في المال والدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما معاوية فصعلوق لا مال له وصعلوق دي مش شتيمة على فكرة ده لفظ لغة عربية يعني قصده قصده إيه مفلس يعني ما حلتوش حاجة تمام كده طيب لكن بعض أهل العلم برضه عشان ما انتهش بيقولوا لا يا عم ما فيش أي دليل على موضوع الكفاءة في المال والدليل على كده قول المولى عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم تأمل بقى مع الآية بيقول إيه إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله أنت زعلان من إيه إن هو فقير أكيد ربنا هيغنيه من فضله سبحانه وتعالى ده راجل بيلتمس النكاح والزواج والعفاف والدليل على كده أيضا حديث النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن قال ثلاث أو ثلاثة حق على الله عونهم أول واحد المجاهد في سبيل الله تاني واحد المكاتب اللي هو ايه اللي هو عبد و- وعايز يعني يعتق فبيكاتب سيده على ان هو يجمع له مبلغ من المال ويعتق فربنا بيعينه والثالث والناكح الذي يريد العفاف والمكاتب ايضا بتطلق على لفظ الرجل اللي هو ايه اللي هو مديون عليه ديون كتيره وعايز يؤدي ما عليه يبقى المكاتب الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد العفاف حق على الله عونهم العون فوق الرزق يعني الرزق ثابت اهو وفي معونة تانية من عند المولى عز وجل حتى يعاني العبد على الزواج وعلى النكاح بفضل الله واسألوا بقى الشباب اللي اتجوزوا اللي كان ما حلتوش حاجة أعرف شباب كان يقول لي والله العظيم ما كان حلت ولا مليم هم 200 جنيه رحت لبستها الخاتم تمام وبعد كده بفضل الله بمجرد ما عقدت ولبستها الخاتم بفضل الله سبحانه وتعالى خلال ست شهور كنت جايب الشقة والعفش ومتجوز ومتظبط والدنيا زي الفل بفضل الله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وأهل العلم بيقولوا المال ظل ظا- ظل- ظل آه، ظل زائل يعني لا يستمر يعني ممكن هي تتجوز هو غني جدا ما شاء الله ملياردير وضربة زي الضربة الاقتصادية ولا بتاعة البورصة دي تلاقي راجل على الحديدة ويمكن يبيع الحديدة كمان مش هيبقى حيلته حاجة خلاص يبقى أنت جوزت بنتك من واحد مليونير وفجأة بقى ولا حاجة ما حيلتوش حاجة ممكن تجوزها واحد آه، مدير عام أو رجل وزير وتاني يوم يكون طلع المعاش أو يعني اترفد أي حاجة يحصل واخد بالك يبقى إذا المسألة مالهاش مالهاش علاقة قوي بالمكان الاجتماعي والمادية لكن برضه لسه مش هنقول رأينا غير في الآخر الشاهد في الموضوع ان كمان المعسر المعسر كما قال اهل العلم كفء لاي انسان غني ايه المشكله طب ما النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري مش جات له امراه وهبت نفسها للنبي قالت له يا رسول الله انا وهبت نفسي لك او اني وهبت نفسي لك فلم يرد عليها نبي فقام رجل من الصحابه قال يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجه مش عايز تجوزها جوزها انا فقال أمع امعك شيئا تصدقه اياه قال ليس معي الا ازاري طب ده ده الموضوع بقى ده دي قصه جميله قوي اقول لكم نكمل القصه بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل أخوي وحبيبي ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما إن شاء الله أنا في انتظار اتصالاتكم بعد الفاصل اللي جاي إن شاء الله لمدة نص ساعة كاملة إن شاء الله نعيش مع بعض ونعيش في يا ريت في نفس الموضوع موضوع الكفاءة وموضوع الزواج والعقد ربنا يبارك فيكم ويجمعنا وإياكم على الخير إن شاء الله وتعالوا نكمل بقى فقالوا لا ده لابد من كفاءة في المال والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اما معاويه فصعلوك لا مال له الثاني قالوا ابدا ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فانت جاي تقول لي كفاءه مال ومال ايه ده المال ده ولا يسوى اي حاجه وبعدين المال ده رايح جاي النهارده غني بكره فقير بعد بكره غني مره تانية وهكذا والدنيا احوالها بتتقلب ويعني كل يوم هو في شأن يعني سبحان الله والدليل على كده المرأة التي جاءت وهبت نفسها للنبي قام الصحابة قال له يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة قال أمعك شيئا تصدقها إياه قال معي إزاري قال لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك هتقعد عريان فالتمس شيئا آخر فذهب فلم يجد قال التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد خاتما من حديد قال والذي بعثك بالحق ما وجدت خاتما من حديد وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو حس إن الشاب ده عايز يتجوز فقال لهم أمعك شيء من القرآن قال أجل قال معي سورة كذا وكذا من صور يسميها ده ما كانش خاتم قرآن وإلا كان عدله ال 114 سورة فقال له معي سورة كذا وكذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم قال قد زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية قال قد زوجتكها على أن تحفظها ما معك من القرآن وهكذا يسر له النبي صلى الله عليه وسلم الزواج وزوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب على درع مقصورة درع مقصورة إذا المسألة ملاش علاقة بالمال وزوجة عبد الله بن مسعود كما عند البخاري اللي هي زينب زوجة عبد الله بن مسعود ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتت النبي في إنها ممكن هل ممكن إنها تعطي زكاة مالها لعبد الله بن مسعود هي غنية جدا وعبد الله بن مسعود كان فقير جدا فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها خدوا بالكم العكس بقى ما يصلحش ما يصلحش اللي هو إيه إنه ما يجوزش الزوج يطلع زكاة ماله لزوجته لأنه مسؤول عن النفقة عليها شرعا فلا يجوز أن أنت تطلع زكاة مالك لا للأصول ولا للفروع ولا للزوجة يعني ما تزكيش لا على الأم والأب والجد والجدة ولا ت- ت- تزكي على أولادك وأحفادك ولا تزكي على زوجتك لأن دي أصول وفروع أنت مسؤول أصلا أن أنت تنفق عليها إنما إنما يجوز أن أنت تطلع لأي حد تاني خد بالك و- طبعا مش موضوعنا طيب فريق تاني من اهل العلم قال لابد من الكفاءه يا جماعه في النسب يا جماعه لازم تكون العيله ديت زي العيله ديت العيله ديت كلها وزراء وناس سفراء برضه العيله دي لازم تكون كده وقالوا ايه واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها قال اهو النبي عليه الصلاة قال وحسبها لكن هم ما خدوش بالهم من حاجة ان النبي لما ذكر الحديث ده ذكروا والحديث خرج مخرج ال- الايه مخرج الخبر يعني ايه زي ما بقول لحضرتك كده في الغالب الناس لما بتعوز تاكل يا اما بتغمس تعمل اكل مغمس كده يا اما بياكلوا حاجه بالرز يا اما بياكلوا سندوتشات يا اما بياكلوا ده ده, ده مخرج ال- الخبر فاخد بالك لكن مش معناه ان انا بقول لك لازم تغمس ولازم تاكل رز ولازم تاكل سندوتشات ولازم تاكل سلطه ولازم تحلي ولازم تشرب عصير انا ما قلتلكش كده فالنبي بيقول في الغالب الناس لما بتعوز تتجوز بيختاروا حاجه من الاربعه ديت يا حسب ونسب يا إما جمال يا إما مال يا إما دين ف- فأنا بنصحك وبقول لك فاظفر بذات الدين تربت يداك واخد بالك فاللي قالوا بقى إن إن مفيش أي اعتبار لموضوع النسب قالوا حاجة تانية قالوا طب يا جماعة ده ربنا سبحانه وتعالى قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله يعني فقير ومن عيلة بسيطة وهيتجوز ربنا هيغنيه ويعلى قدره وإن كانت عيلته بسيطة أبوه راجل عامل بسيط هو ممكن في يوم من الأيام يبقى رجل صاحب منصب كبير ممكن يبقى وكيل وزارة ولا وزير ولا رئيس ولا ولا ولا وياما ناس كتيرة جدا من أصحاب المناصب العالية جدا بدأوا بداية بسيطة جدا وأبسط من البساطة وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعني وسع عليهم واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو هاشمي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه من عثمان بن عفان وهو قرشي وزوج النبي زينب بنت جحش بزيد بن حارثة وهو مولى من الموالي وزوج النبي أسامة بن أسامة بن زيد من فاطمة بنت قيس وهي قرشية وزوج النبي صلى الله عليه وسلم المقداد بن ابن الأسود وهو مولى من الموالي ب- من ضباعة بنت الزبير وهي هاشمية وتزوج سالم مولى أبي حذيفة من هند بنت الوليد بن عتبة ابن ربيعة يبقى إذا حسبوا النسب قالوا لا ما مش مشكلة يعني طيب سؤال بقى احنا عمين بنتكلم عن الكفاءة في الزواج ايه المقصود بالكفاءة هل كفاءة الزوج ولا الزوجة سؤال محير يعني هل الزوجة لازم تكون كفء للزوج ولا الزوج هو اللي لازم يكون كفء للزوجة الإجابة الصحيحة الزوج هو اللي لازم يكون كفء للزوجة لا يشترط لو الزوج غني لا يشترط ان الزوجة تبقى غنية هو بيبقى غني وياخدها فقيرة ويرفعها لمستواها هي هو بيبقى من عيلة عالية جدا وهي من عيلة بسيطة وياخدها ويرفعها لمستواها لكن هي البنت الزوجة نفسها ما ينفعش تكون في مستوى عالي قوي وينزلها هو لمستواه لأن مش هتقدر تتحمل المرأة بطبعها ضعيفة لا تتحمل ان هي تستغنى عن مستواها المادي او الادبي او العلمي او مستواها الاجتماعي المساله بتبقى صعبه جدا للمراه انما بالنسبه للرجل المساله بتبقى سهله جدا بفضل الله سبحانه وتعالى طيب يبقى اذا اللي بيشترط فيه الكفاءه هو الرجل وليست المراه والدليل على ذلك حديث رواه البخاري ان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم قال ثلاثه لهم اجران ياخدوا الاجر مرتين اول واحد رجل من اهل الكتاب ودي رسالة لأهل الكتاب ربنا يكرمهم ويفتح عليهم ويؤمنوا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والثاني والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه يبقى برضه ليه أجرين ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران يبقى هي كانت أمة عنده كانت أمة زي ع- ع- عبد عنده يعني فاهم ازاي؟ فعلمها وأدبها وأعتقها واتجوزها فليه أجرين ليه أجرين بالنسبة لهذه المرأة تاني حاجة ان حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد في الدنيا دي يكافئ قدر النبي ابدا النبي عليه الصلاه والسلام قدره فوق قدر البشر اجمعين صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك تزوج من احياء العرب وتزوج من صفيه بنت حيي وهي كانت يهوديه فاسلمت واخد بالك اذا فالحاصل ان الرجل اذا تزوج امراه ليست كفءا له فلا غبار عليه لان القوامه بيد الرجل الوقفه الثانيه ايه هي هل القوامه بتعتبر عند العقد نفسه ولا كمان بعد الزواج فالاجابه عند العقد نفسه بمعنى ان لو واحد قال انا عايز واحد زوج كفء لبنتي انا رجل صاحب منصب وغني فعايز العريس اللي يجيني يكون برضه صاحب منصب وغني وفعلا جاني عريس صاحب منصب وغني وعقدنا العقد صحيح العقد صحيح وانا طلبت القوامه وقلت عايز عفوا يعني قلت طلبت التكافؤ ولقيته فعلا كفء لبنتي والحمد لله المساله مشيت وبعد ما اتجوزها بشهرين افتقر واترفد من منصبه وعيلته بقت يعني على قدها هل ده يؤثر في الزواج لا يؤثر ابدا خالص بالمره يبقى اتجوزها اجوزها بنته واتجوزه بنت بنته وكان غني وكان صاحب منصب وفقد كل ده في لحظه يبقى مفيش اي مشكله طيب الراي الراجح بقى في النهايه نوصل بقى للمجمل بتاع كله احنا اتكلمنا عن كفاءه في السن واتكلمنا عن الكفاءه في النسب واتكلمنا عن الكفاءه في المكانه الاجتماعيه واتكلمنا عن الكفاءه الماديه انت بقى بترجح ايه انا برجح والله اعلم سبحانه وتعالى ان يا جماعه ان الاساس اللي هنبني عليه الزواج واحنا اتكلمنا النهارده عن التكافؤ ده علشان نبدا العقد صح عشان بنتنا تختار صح وعشان احنا كمان نختار لبنتنا صح خدوا بالكم وركزوا فاحنا قلنا اتفاق متفق عليه ان انا لما انقي بنتي لازم انقي بدايه شاب متدين وخلوق انسان عنده دين وعنده خلق واختاروا البنت عشان تعيش معاه اسعد حياه بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى اتفقنا في البدايه ان الكفاءة الأساسية التي لا يختلف عليها اثنان أبدا ما فيش حد يختلف على ان الكفاءة لابد يكون في الدين والخلق لكن برضه تعالوا ننزل لأرض الواقع لما واحد فقير جدا يا جماعة بيتجوز واحدة غنية جدا صدقوني أنا ما بقولش إنه حرام والعقد صحيح ما دام هي راضية وأهلها راضيين لكن بقول لو هي مليونيرة هو مسكين ماهيته 200 300 جنيه 400 جنيه وهي مليارديره واتجوزها صدقوني والله بتحصل مشاكل مع اول خصام وخلاف تقول له انت مش عارف انا مين وانت مين انت مش تحمد ربنا ان واحده زيي وافقت على واحد زيك انت عارف انا انتشلتك من ايه انت ما تعرفش انا جبتك منين انت من غيري كنت تسوى ايه يا عيني المسكين لو حب ان هو يجيب لها هديه هو مرتبه 300 400 جنيه لو جاب لها هديه بال 400 جنيه كلهم بتاخدها كده منه وتقول له شكرا لان هي اصلا عندها حاجات ب 400 الف جنيه هدايا شايلها في الدولاب بتاعها فاهم ازاي فاذا المساله بالنسبه لهم صعبه جدا كذلك نفس الحكايه يا جماعه لما بيكون هي مثلا واحده حاصله على دكتوراه وهو معهوش ابتدائيه فلما بيتجوزها في تفاوت في العقليه وفي التفاهم ما بقولش الزواج حرام الجواز صحيح ما دام هي راضيه وهو راضي واهلها راضيين ما فيش مشكله لكن بيحصل مشاكل هي بتتكلم بعقليه وبمنطق وهو بيتكلم بعقليه وبمنطق تاني خالص ما بيبقاش فيه تفاهم الاتنين مش على موجه واحده بتبتدي تزهق مره في التانيه لحد ما في النهايه بتقول ده مش واجهه اجتماعيه ليا ده ما يشرفنيش ان انا اقابل بيه اصحابي ده كذا كذا كذا لحد ما في النهايه بيحصل مشاكل وقد يكون بينهم اولاد ويبقى الضحيه هم الاولاد وكذلك نفس الحكاية لما تكون هي يعني مثقفة جدا أو جميلة جدا جدا أو أو غير إلى غير ذلك لكن مع ذلك واسمحوا لي في عجاله سريعه كده في ربع دقيقه عايز اقول حتى العلماء يا جماعه اللي قالوا لابد من وجود الكفاءه في الناحيه الماديه والاجتماعيه والوظيفيه والدينيه و قالوا حته حلوه قوي قالوا حتى لو اشترطنا كل الحاجات ديت فالعالم خدوا بالكم وركزوا فالعالم كفء لأي امرأة على وجه الأرض مهما كان قدرها وعلمها ومكانتها ومادتها مهما كانت غنية ومهما كان عندها ومهما ليه؟ قالوا لأن العلم خير من المال فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال نكمل موضوعنا ونتلقى اتصالاتكم بعد الفاصل القصير دوت صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم مع الفاصل الأخير من هذا البرنامج وربنا يبارك فيكم يا رب وأتمنى نكون استمتعنا مع بعض بحلقة النهاردة عن التكافؤ في الزواج وقلنا يا جماعة إن العلماء حتى قالوا لابد من التكافؤ في ال- الناحية المادية والمكانية والاجتماعية والأسرية والوظيفية والدينية إلا أنهم قالوا إن العالم كفء لأي امرأة لأن العلم خير من المال واد- واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه أحمد الترمذي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو آه، فهو فهو صادق النية يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء هذا بعمله وهذا بنيته والرجل الثالث ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو لا يعرف لله في حقه ولا يصل به رحمة فهذا بأخبث المنازل قالوا فالتفاضل ما بين الرجل الأول والثالث الأولاني ربنا آتاه مالا وعلما فهو بأعلى المنازل والثالث ربنا آتاه مال ولم يؤتيه علما فهذا بأخبث المنازل فقالوا فكان الفضل هنا للعلم بفضل الله سبحانه وتعالى فالعلم خير من المال فالمال يحرسك فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال لكن عشان برضو المسألة تبقى واضحة يا جماعة إن احنا قلنا يا حبذا الاصل ان يكون في تكافؤ في الدين والخلق ويا حبذا يا جماعه ان يكون مش عايز اقول تكافؤ بالملي في الناحيه الماديه والاجتماعيه والاسريه والتعليميه لكن بقول لو كان في تقارب يعني ايه تقارب يعني واحده واخده بكالوريوس وهتتجوز واحد واخد مثلا دبلوم او شهاده متوسطه لا باس مفيش مشكله انما ما تبقاش هي واخده دكتوراه وهو يعني ما بيعرفش يقرا ويكتب بتحصل مشاكل والله يا جماعه الجواز مش حرام لكن بتحصل مشاكل واحنا خايفين على الاسر ما نفسناش ان اي اسره مسلمه يحصل فيها تفكك او انفصال لو هو لو هي مليارديره وهو انسان فقير جدا يعني بالبلد مش لاقي ياكل هيحصل مشاكل انما لو هي مثلا مثلا غنيه جدا وهو غني متوسط الحال ما فيش مشكله يحصل زواج وبفضل الله ربنا هيبارك في هذه الزيجه المباركه بفضل الله سبحانه وتعالى ونتلقى اتصالاتكم آه، معانا مين يا شريف؟ مين؟ رباب من من الجزائر؟ طارق من الجزائر السلام عليكم من مصر طيب مصر والجزائر واحد ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا استاذ طارق ازيك يا شيخ محمود ازي حضرتك كيف الحال؟
ربنا يبارك فيك ربنا يصلح حالي وحالك يا رب امين يا رب انا والله العظيم بحبك في الله احبك انا ده انت احترم فيك ومشايخنا والله العظيم ربنا يخليك.
وربنا متجوزة؟
كده سبحانه وتعالى يجعل قلوبكم كده وقلوبنا متعلقه بعرش امين يا الرحمن رب امين يا رب متجوز ولا لا يا استاذ طارق اه الحمد لله متجوز وعندي اثنين الحمد لله ما شاء الله ربنا يبارك لك فيهم يا رب امين يا رب انا عايزك بس تدعي لي بس يا شيخ عشان ربنا سبحانه وتعالى بس يرفع عني البلاء ربنا يا رب إن يرفع عنك ربنا وعن سبحانه وتعالى المسلمين يعني ايه جعلكم يعني ايه وصلوا اهل الذكر فربنا تعالى يجعل في ان شاء الرحمن كده في دعائك ربنا يكرمك رفع يا رب.
البلاء ان شاء الله يا ربنا يا رب وزي ما الرسول صلى يرفع الله عليه وسلم في حديثه معنا بيقول يعني ايه جل- جلت الدنيا زوجة صالحة نعم فهو الحلقة بتاعت حضرتك دي جميلة جدا والله بالنسبة ربنا للشباب يخليك، ربنا يخليك واحنا في يا رب.
الزمن دوت فعلا مفقدين موضوع ال- الدين ده يعني ربنا يعني يكرمك معظم الناس دلوقتي يعني او الشباب بمعنى صح تايه نعم الشاب بينزل لمؤاخذة الساعة 7 بيجي الساعة 12 نعم.
من بيته في في الحياة ربنا يكرمك آه، ال- ال- التفكير فعلا بيبقى بسيط جدا نعم.
في الدنيا حتى مثلا بالنسبه للناس دلوقتي في في, في يعني في معظم الحياه تفكيرها كله بقى دنياوي نعم فبس ربنا تعالى يجعلكم سبب ربنا ان يكرمك احنا بس نتقرب لايه؟ لربنا سبحانه وتعالى ربنا فانا عايزك يجمعنا بس بس.
تدعي لي وتدعي حاضر.
لولادي حاضر يا أستاذ طارق.
وال- ولوالدتي ربنا يبارك لك في والدتك يا رب ويا ريتك وانت قاعد دلوقتي لو هي جنبك تقبل ايديها وربنا يكرمك ويبارك لك في اولادك يا رب ويفرج عنك وعن جميع المسلمين الهموم والغموم اللهم امين. الاستاذ كمال من المغرب السلام عليكم.
السلام عليكم يا سيدي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
آه، انا ام كمال يا انا ام كمال اه نعم معلش.
آه، يا سيدي اترك السلام الله.
عليكم الله يخليك يا ام كمال.
آه، الله يخليك بغيت نسولك عندي واحد آه، بنت آه، مرضعاها انا بنت اختي نعم وعندي الولد اكبر منها ما مرضعش معايا مترضع مع واحد البنت نعم.
وبغيت نزوجها للولد الكبير نعم.
حلال ولا حرام ربنا يحفظك يا رب. آه آه، شوف يا ام الله كمال ربنا يبارك فيكي هو ال الله ال يبارك ال- فيك.
على من يا رب يعني كلام سؤال آه، واضح.
الوالدين.
السؤال شكراً.
حاضر السؤال واضح آه، بص يا ام كمال هو ال- ال- ال- المحرم في مساله الزواج اذا كان اجتمع ال- الشاب والبنت على ثدي واحد يعني هي هي رضعت من الثدي ده وهو رضع من الثدي ده ويكونوا الاثنين رضعوا كل واحد منهم رضع خمس رضعات مشبعات هذا هو الذي يحرم الزواج ده واما غير ذلك فلا يحرم آه، مين معانا يا استاذ شريف طيب آه، اخت لينا من الاردن بتقول عمري 21 سنه مخطوبه من شاب عمره 24 سنه واتفقنا آه، انا وخطيبي ان احنا نجمع الاحاديث النبويه الشريفه اللي بتخص الزواج والاسره ونضعها كدستور في منزلنا المستقبلي ان شاء الله لكي يعرف كل منا حقوقه وواجباته. انا عايز اقول حاجه لاختي لينا ربنا يحفظك ويبارك فيكي المساله مش مساله ان احنا نجمع احاديث ونقعد ندرس بقى الحقوق والواجبات صدقيني لما بيبقى في حب بين الزوج والزوجه محدش بيدور على حقوقه ولا واجباته الكل بيبذل للتاني عشان يسعده ويكرمه ويفرحه ويدخل عليه السعادة معانا الحاجة نادية من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا أهلا بيك لا والله متصل على الشيخ محمود نزل يا أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيك ربنا يعزك اتفضلي يا حاجة نادية نعم اتفضلي تحت أمرك نعم أه، معاك اتفضلي اتفضلي في سؤال حضرتك نعم طيب هي آه، بقول لحضرتك طيب الخط قطع ربنا يبارك فيك ها آل رشيد من السودان
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله حبيبي الله يحييك حبيب قلبي نشهد الله ما نحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه ربنا يبارك فيكم وفي شعب السودان يا رب العالمين كسر الله امثالنا الله يبارك فيك يا آل رشيد آخر آخر حبيب ربنا يبارك فيك ويحفظك ويجازيك عنا كل خير امين يحفظكم انتم كمان ان شاء الله كلكم آمين يا رب العالمين آمين يا رب
بس عندي مداخله شويه في اختيار الزوجه للزوج واختيار الزوج آه للزوجه نعم اتفضل فنحن اثبتت انت انت الرجل يختار الكفء
نعم له والمراه تختار الكفء لها نعم
فانا برى انه في الجانبين اذا كان عندهم دين نعم بيعيشوا مع بعض نعم يعني الرجل اذا كان اختار يختار امراه نعم عندها دين نعم.
مهما يكون عندها من المال نعم.
ما بيأثر في العلاقات الزوجيه بينها نعم فهي بتعلم انه عرض الدنيا زايد نعم فبتعطي نفسك لزوجها نعم وبالمبادئ والاخلاق اللي علمنا بها النبي عليه الصلاه والسلام نعم فبتعيش معه حياه خليه نعم ربنا يبارك فيك يا أخ- اخي العزيز ربنا يحفظك انا عايز اقول حاجه احنا قلنا يا جماعه ان الزواج الزواج لو تم بين زوج وزوجه حتى لو ما كانش فيه كفاءه دنيويه قلنا الزواج صحيح وما فيش مشكله لكن احنا قلنا بس ايه يا حبذا بقول احنا بس بننزل لارض الواقع اوعى تفتكروا ان انا بقول لو واحده غنيه اوعى تتجوز واحد فقير او لو واحد غني اوعى تتجوز واحده فقيره الكلام ده انا ما بقولوش انا بس بقول ايه يا ريت يبقى فيه شيء من التقارب عشان ما يحصلش مشاكل بس انما المال في حد ذاته عرض زائل ما يساوي أي شيء فلو راجل متدين يتجوز واحدة متدينة وهي غنية وهو فقير ما فيش أي مشكلة بالمرة أنا بس كل ما في الأمر بقول إيه بقول يا ريت يبقى فيه شيء من التقارب عشان ما يحصلش مشكلة تمن عليه بعد كده تقول له أنا اللي كان معايا وأنا اللي صرفت وأنا اللي جهزت فبيحصل يعني كسرة في قلب هذا الزوج ربنا يبارك فيكم الأخت مين؟ الأخت نهى من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله آه، لو وبركاته سمحت لحضرتك كنت عايزة أسأل على حاجة بس اتفضلي كان في شخص متقدم لي هو من الشرقية وأنا من القاهرة نعم.
الشخص ده بيصلي والفروض وكل حاجة بس ممكن فرض يقع منه ولا حاجة يأخر فيه آه.
بس الشخص ده ممكن يتقي لله في مراته يعني اللي هياخدها نعم.
إيه ح- إيه رأي حضرتك؟ هل ربنا تاني على يبارك فيك الصلاة ربنا يبارك فيك يا- ما دام الحمد لله بيصلي وغير تارك للصلاه والحمد لله رب العالمين يعني آه، بيجتهد ولو لا قدر الله فرض وقع منه ولا حاجه حضرتك تذكريه آه، مره في الثانيه يبقى الحمد لله في خير آه، انما احنا مش عايزين نقول انه ما دام فاته فرض يبقى ما فيهوش خير. ان شاء الله في خير واحنا عايزين نقول عايزين نقول يا جماعه ان يهمنا جدا آه، في المسائل اللي زي كده طبعا ان احنا لما يجي واحد يتقدم لبنتي لازم اسال على دينه ولازم اسال بيصلي ولا ما بيصليش بيقرا قران ولا لا اخباره ايه مع امه وابوه بيبر امه وابوه ولا هو عاقل ولا دي المسائل ديت احيانا بتفوت على الاباء والامهات المسائل دي خطيره يا جماعه اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في بنتك خد بالك وركز على الحته ديت وان شاء الله توكل على الله طب اختنا أنا ربنا كنت عايزة يحفظك يا أسأل على رب حاجة تانية في الصلاة اتفضلي.
أنا بصلي قيام الليل بعد العشاء عشر, عشر ركعات نعم.
بخلص فيهم جزء نعم.
فهل لو يوم في يوم تعبانة ممكن أخل... أص... يعني أصلي ستة ستة بدل عشرة ولا يبقى عليا مفيش وتر؟
لا مفيش اي مشكله ابدا اختي اصل قيام الليل ده نافله آه، تؤجري عليها ولا ولا تعاقبي على تركها لكن عايزين نقول ان يعني آه، آه، هدي النبي عليه السلام خير- احسن الهدي قال كان صلى الله عليه وسلم يقول احب الاعمال الى الله ادومها وان قل حتى لو هتصلي مش عشرة ولا ستة لو هتصلي ركعتين طوال وتداوم عليهم شيء جميل جدا المهم ما يبقاش من عشر ركعات لما فيش ولا ركعه عايزين يعني ايه يبقى التوسط جميل ربنا يبارك فيك يا أختنا.
مش متشكرة الاستاذ علي ألو، عليكم السلام ورحمه الله الاستاذ علي من النمسا السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف علي- حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا يا أخ علي ربنا يحفظك
الله يجزيك كل خير والله إني أحبك في الله يا شيخ احبك الذي احببتني فيه ربنا يعز حضرتك
الله يخليك يا رب عندي بعد إذنك ثلاث أسئلة إذا تكرمت اتفضل تحت امرك
آه، السؤال الأول نعم.
آه، في عندي صديق تزوج من امرأة طبعا هي غير مسلمة نمساوية لو في صديق لا.
نعم آه، تاني معلش السؤال عندي عندي صديق ايوه في عندي صديق كان متزوج من امرأة نمساوية اه نعم غير مسلمة نعم
وطلقها لكن طلقها فقط باللسان شفهيا طبعا لانه هو تزوج حتى يعني عند شيخ عادي يعني انه لانه هون اذا بدك تتزوج بالكنيسه الوضع بيختلف او خلينا نحكي بالبلديه او هيك شيء.
نعم
آه، هل زواجه جائز طلاق عفوا طلاق جائز طبعا هو طلقها اكثر من مره يعني اكثر من ثلاث طلقات.
اكتر من ثلاث طلقات نعم.
اه يعني اه ط- طلاق من غير ورق يعني ما هو الطلاق من غير ورق اه طلاق طل- طلاق من غير ورق حتى بيح- بيحسب طلاق يعني هل في عهد النبي عليه السلام كان بي- بيأيدوا كل طلقه عند المأذون لا هو الم- المحسوب من الطلاق ما دام قال لها بطلاق صريح انت طالق خلاص يبقى اتحسب الطلقه مره تانية في موقف تاني او في وقت تاني قال لها انت طالق نفس الحكايه لو تمت الثالثه يبقى خلاص كده يعني آه، اكتر من ثلاث مرات خلاص هو الثلاث مرات كفايه الاكتر من كده
تمام الله آه.
يجزيك خير.
على طيب، اساس ان السؤال عن...
الثاني، عن...
مت- على اساس ان مت- عندكم هناك لابد ان الطلاق يكتب على الورق صح كده بس هو عموما من الناحيه الشرعيه سيبك من الناحيه القانونيه من الناحيه الشرعيه ثلاث طلقات خلاص يبقى يفرق بينهما وربنا يرزقكم بواحده افضل منها ان شاء الله ويبارك فيها رب العالمين آه، آه، عبد الرحمن من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اخ عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا أهلا بيك، ازيك يا شيخ محمود؟
ربنا يعزك ويبارك فيك والله أنا أحبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه ربنا يبارك في حضرتك متجوز ولا لا والله لسه أنا بدور على العروس.
ربنا يجوزك قول امين آمين يا رب العالمين.
ايوه اتفضل يا استاذ عبد الرحمن والله كنت عايز بس رقم حضرتك بس.
أورني عايز رقم انا طب ممكن تروح حاضر عليا ما عشان بس يديهولي بس آه، آه، دول يا أستاذ شريف في الكنترول ان شاء الله حاضر عينينا حاضر يا استاذ عبد الرحمن تحت امر حضرتك آه، الاخت ليلى بتقول السلام عليكم هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم هي انني صابره على وضع الحجاب في البيت بسبب وجود غريب ولا اجد حريتي. آه، الاخت منى محجوب اولا احب اشكر حضرتك على البرنامج الجميل دوت جزاكم الله خيرا وبرجو من حضرتك الدعاء ليا بالهدايه ربنا يهديكي وانا مش هقول لحضرتك هديتي ايه للنبي الا لما اكون واثقه ان ان شاء الله هستطيع ان اعملها واتمنى ان تدعو لي بالاخلاص في القول والعمل ربنا يرزقنا واياك الاخلاص في القول والعمل. الاخت فاطمه من تونس بتقول انا اختكم في الله فاطمه من تونس واتابع البرنامج باستمرار الحمد لله وحتى لو فاتتني الحلقه بنزلها واشاهدها. اختي بتقول عمري 15 سنه ولبست الحجاب منذ ستة اشهر والحمد لله هداني ربي والتزمت بالحجاب الشرعي بعد شهر من لبس الحجاب بفضل الله. اريد ان اقول لشيخنا محمود المصري اني والله احبه كابي لا ينقص عليه شيئا جزاكم الله خيرا حفظك الله لنا يا شيخنا ودمت ذخرا للامه ودلنا على الخير واسال الله ان يجمعنا في جنات الفردوس اللهم امين يا رب العالمين. فيباهي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا محمود لا ده معلش ربنا يبارك فيك ده كتير عليا هذا محمود المصري الذي اوصل هد- هديي وسنتي للناس لوجه الله وينظر الينا ويقول هؤلاء من تبعوه فاتبعوني يعني يا رب النبي عليه الصلاه والسلام يباهي بكم الامم يوم القيامه. دكتور حسان من فلسطين السلام عليكم.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور حسان.
نحييك ان شاء الله على هذا البرنامج ازاي حضرتك عامل ايه؟ آه، الله يبارك فيك ويحفظ اخواننا في فلسطين يا رب وي- ويفرج عنكم الهموم والغموم وينصركم على اعدائكم يا رب العالمين.
والله انا يا شيخ انا المفروض يا شيخ والله انا بس بدي توجه ان شاء الله نداء للشباب خاصه انا طبعا بحكم عملي نعم.
مأذون عقود زواج نعم.
إيه، بالنسبه للطلاق يعني نداء بسيط للشباب على ان يترووا شوي بالزواج نعم.
ويختاروا او كان الزوج يختار الزوجه الصالحه او بالضبط، كان الله الزوج يكرمك.
يعني يتروى نعم.
باختيار الزوج لانه بالفعل عمال بكثر الطلاق جدا جدا نعم.
جدا في نعم.
مجتمعنا معنا وطبعا بطبيعه الحال الطلاق يعني تفكيك للاسره بكاملها طبعا.
والرسول عليه الصلاه والسلام عليه قال الصلاة والسلام.
الطلاق يهتز منه عرش الرحمن فرجاء ان شاء الله من على هذا المنبر توجه نداء حاضر.
انه الشباب يتقووا حاضر.
في الزواج حتى ان شاء الله ما نوصل لمتاهات واشكالات ربنا يبارك وشكراً كثيراً فيك على البرنامج.
ربنا يبارك فيك دكتور حسان كلام حضرتك والله رسالة غالية جدا ربنا يبارك لي في عمرك فعلا يا شباب احنا عمالين بنتكلم النهارده عن الكفاءة واتكلمنا قبل كده في حلقات عن اختيار الزوجة الصالحة واختيار الزوج الصالح احنا بنتكلم في الكلام ده كله ليه يا جماعة لأن نسبة الطلاق وصلت سامحوني وصلت في الوطن العربي 40% يعني من بين كل 100 فتاة بتتجوز 40 مطلقات يعني مسألة خطيرة جدا يعني الموضوع يعني نذير آه، وناقوس خطر كبير جدا جدا عشان كده بنقول للشباب ترووا في الزواج اختاروا اختيار صحيح وعايز اقول حاجة انتوا فاكرينها انا قلت لما تركز ما تركزش على اختيار الفتاة وبس ركز على الأسرة خد من أسرة محترمة لو حصل حاجة غلط من البنت الأب يقول لها عيب عيب يا بنتي مش يروح يقول لها ايوه اعملي فيه وسوي فيه ده يستاهل اعملي فيه كذا وسوي فيه كذا في اباء بالمنظر ده شفنا الكلام ده كله شفنا امهات بالمنظر ده لكن في المقابل شفنا ناس محترمين ما شاء الله يقول عيب يا بنتي ده زوجك حق الناس بيك يا بنتي ده جنتك ونارك عايزين نسمع الكلام الجميل دوت من الاباء والامهات ربنا يبارك فيهم الاخت بسمله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج الجميل ده الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب أنا بس كنت عايزة أخد رأي حضرتك في موضوع اموري تحت امرك أنا كنت عايزة أخد رأي حضرتك في ال- يعني الجواز عبر الإنترنت
في ايه الجواز عن- عبر الإنترنت عبر الانتر اه عبر الانترنت نعم هو في كان شخص كان تقدم لي عبر الانترنت وكده وانا رفضت اتكلم معاه اكتر من مره وكده وهو اصر ولما انا رفضت اكتر من مره هو اتمسك بيا اكتر نعم.
بس انا مش عارفه اعمل ايه هو مصر اللي هو يجي يقابل والدي وكده نعم عايز هو- اقول عايز اقول لك يا اختي بسمله آه طبعا السؤال واضح و- و- ولحضرتك ولغيرك من اخواتنا ربنا يبارك فيكم يا جماعه الجواز عبر الانترنت انا ما بقولش انه حرام بس بقول مش نافع عارفين ليه مش نافع احنا عايزين نقول بنتنا غالية عندنا مش هقدر اديها لواحد كلمها على- عبر الانترنت او اتعرف عليها عبر الانترنت لان في النهاية احنا لا عارفين اصله ولا فصله ولا اسرته ولا حياته ممكن يكون من بلد تانية وممكن يكون انسان مخادع ممكن يكون انسان بيتظاهر بدينه وما فيش اصلا لا خلق ولا دين وممكن وممكن احتمالات كتيرة جدا انا ما اقدرش ان انا اضحي ببنتي عشان خاطر احتمالات لا لازم اكون عارف ده من اسرة مين واخلاقه ايه ومتربي ازاي ومتعلم ازاي وبيصلي ولا مش بيصلي وبيعمل ايه علشان اقدر اسلم بنتي دي امانه قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته انا ما بنصحش اي اخت وسامحوني انا عارف ان دلوقتي فرص الزواج بقت بسيطه لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله لو كل اخت ان شاء الله لجأت لربنا و... و... و... وقعدت تسأل ربنا وتدعو إن شاء الله ربنا هيصل لها زوج صالح لكن ما انصحش حد وما بقولش إنه حرام لكن ما انصحش حد يتجوز عبر الإنترنت أم محمد السلام عليكم او عليكم السلام ازيك يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه والله انا بحبك في الله يعني ربنا يحبك ويسترك يا رب آه انا متجوزه وجوزي يعني اكبر مني ب 15 سنه نعم
آه بس يعني هو في شويه آه، مشاكل بيني وبينه يعني مش متفاهمين نعم او ان هو طبعا كانت ليه علاقات يعني قبل ما انا اتجوز وكده بالنساء كثيره نعم
وما زالوا يعني بيكلموه بيكلمها عادي فانا حاولت اوضح له الموضوع ده ان هو بيضايقني وبيتعبني نعم اه بس هو يعني برضه م- مش الموضوع عادي يقول لا ده انا صحابي وكده يعني نعم بس اكتر مره هو ال- بحاول الزو- إن الزوج أنا- أم محمد هو أيوة.
الزوج الزوج مش ملتزم يعني وكده يعني ولا يعني يعني الم- ولا المسألة عنده بالنسبة له مثلا عادي جدا يبقى فيه آه، تليفونات بينه وبين بنات أو غير ذلك يعني الموضوع عنده عامل إزاي؟
الموضوع عنده عادي يعني يرنوا عليه عادي يكلموه عادي اه او آه، بس انا الموضوع فعلا بتعبني وكمان يعني علاقته بينا مش متفاهمين نعم.
ودايما عصبي معايا نعم نعم وبيغلط مثلا يجيب معايا كتير قدام قدام اهله انا انا عايزك يا ام محمد تعملي حاجه حلوه بقى عشان الناس فاكره ان الناس المتدينين دولت ناس بقى منغلقين انا عايزك تعملي له نيو لوك واوعي تت- اوعي تستغربي بالكلام ده انا عايزك تعملي له آه، عارفه حضرتك آه، ظبطي له نفسك يعني سامحيني انت ممكن تكوني مظبطه نفسك لا إيه، آه، عايزك تهتمي بيه اكتر واكتر اعملي له قصه شعر حلوه تزيني ليه آه، حضري له الاكله اللي بيحبها كلميه كلمه حلوه صدقيني ممكن يكون الزوج بيفتقد اشياء واحيانا يستحي يكلم زوجته و- وطبعا ده ما بيبقاش علاج للمشكله انا عايزك تخليه ي- يعني يشوف الحاجه اللي ما بيش اللي بيشوفها بره او او الاحسن من اللي بيشوفها بره هو الاصل ان هو يغض بصره لكن عايز اقول ان انت حاولي بفضل الله سبحانه وتعالى ان انت بالبلدي كده بلغه العصر تملى عينه عشان هو ما يبصش بره دي نقطه النقطه الثانيه او الاولى بمعنى اصح ذكري بالله انه خد بالك ان لو انت بصيت لبنات الناس ممكن آه، تلاقي حد يبص لبناتك وخد بالك واحنا عندنا اعراض وعندنا وعندنا وعندنا عشان ربنا يكرمه ويتوب الى الله ويرجع الى الله ويعرف ان الكلام ده ما يجوز شرعا الوقت معاكم والله بيجري بسرعه شديده جدا طب نستقبل اخر والله تليفون انا بكلمه يعني بس برضه هو مش مش مت- مش متجاوب معايا يعني يعني بصي عليك بحاجتين ذكريه بالله وباسلوب لين كده وجميل وفي نفس الوقت حولي آه، ان انت تقدمي له اجمل صوره وابهى صوره الحاجه الثالثه عايزك تكثري من الدعاء ودي اول حاجه اه يعني ربنا يبارك فيك يا رب مين معانا يا شريف الاخت نادى السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت انا اتقدم لي واحد آه، انا بكالوريوس وهو معاه ثانويه عامه نعم.
ودلوقتي هو كويس جدا وهم بيقولوا كل الناس بيقولوا ان هو كويس مبتدئين خلاص، وانا مفيش- مش عارفه ارد اقول ايه لا ما فيش مشكله خالص ما احنا قلنا قلنا يكون في تقارب مش لازم هو بكالوريوس انت بكالوريوس هو بكالوريوس انت هو ثانوي عام وانت بكالوريوس ما فيش اي مشكله ما دام انسان متدين وكويس وعلى خلق وافق ان شاء الله الف مبروك يا اختي ندى يعني مش عارف اقول لكم ايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته